بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك عليكم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه حسنات لا تفنى وأن يتوب علينا فيه توبة لا نعود بها, بها لا نعود بعدها إلى معصية أبدا وقفنا في اللقاء الماضي أعمل إيه قل لي أعمل إيه في موضوع تعظيم الشهر ده إزاي أعظمه إزاي وأنا أقول لك أخي في الله إذا أنت من قلبك أردت تعظيم الشهر فقد عظمته وعايزين نتفق ان انا ما اعرفش الاونطه أنا بجيب لك من الآخر تعظيم الشهر يا شباب خلي بالكم معايا إخوتي في الله أحبتي في الله تعظيم الشهر إنك من جوه قلبك تبقى خايف من الشهر ده حديث وخلينا نتفق برضو إن أي حديث هقوله لك اطمن مش هقول لك غير حديث صحيح عمري ما هقول لك حديث ضعيف أبدا فخليك مطمن إحنا مش بتوع الأحاديث الضعيفة قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحديث موقوف على أبي هريرة هو يروى مرفوعا إن النبي قال لكن ضعيف الصحيح على أبي هريرة أبو هريرة هو اللي قال قال إن هذا الشهر غنيمة يكتب الله بركته ورحمته لمن شاء من عباده قبل أن يدخله ويكتب إصره وشقاءه على من شاء من عباده قبل أن يدخله يبقى قبل ما يدخل شهر رمضان لأن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله حديث أسامة بن زيد سألت رسول الله ما بالي أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره قال لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يا جماعة من تعظيم الله لرمضان إن شهر شعبان الحسابات الختامية مش هم بيجوا في شهر في اخر شهر في السنه شهر ديسمبر ويعملوا حسابات ختاميه للسنه عشان شهر يناير يبقى ميزانيه جديده هو كده شعبان حسابات ختاميه تتجمع الصحف وتتقفل وترفع الى الله سبحانه وتعالى ويكتب السنه الجديده بدايتها رمضان فانت داخل رمضان وخايف يا ترى ربنا كتب عليا فيه ايه يا رب استر يا رب يا رب الطف يا رب يا رب ما تضيعنيش يا رب يا رب ماليش غيرك أبات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك قول لي ياه هو الواحد ينفع يتكلم مع ربنا كده؟ آه ينفع وأنت لازم تحفظ اللهم و و قال قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يبقى مهما عيطنا وصوتنا ون... آمين هنا هنا في إيه إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يبقى يا جماعة هي قضية القلب اللهم أصلح قلوبنا إذا ربنا أكرمنا ويسر لنا وكملنا بعد رمضان أكلمكم بقى عن عجائب القلوب عشان تشوف كنت هغلط وأقول لك البلوى اللي جوه هنا القلب ده شغلانة عجائب القلوب شغلانة الشاهد نرجع لموضوعنا تعظيم رمضان إنك تدخل رغبا ورهبا خايف مرعوب لا تطرد وخ... وطالب طامع ان ترحم فعايش بين الخوف والرجاء عارفين يا جماعه حته جدعنه المره دي كده من بتاع القلوب القلب زي الطائر الطائر له راس وجناحين شوف الطائر له راسه جناحين اهو عشان يطير لو اتقطعت راس الطائر يموت خلاص انتهينا طب لو اتكسر جناحه ما ينفعش يطير ال القلب ده كده له راس راسه ايه حب الله وجناحين جناح خوف وجناح رجاء يبقى اللي ما يحبش ربنا صحيح انا نسيت اسالك هو انت بتحب ربنا ودي عايز اسالها من الشيخ طبعا ده انا بموت فيه شوف بقى احنا اتفقنا سيبنا من الاونطه والكلام ده انت بتحب ربنا اه طبعا يا عم الشيخ الحمد لله بحب ربنا من كل قلبي طب ايه الدليل طلع لي دليل واحد بقى انا بتاع اركن دي برضو مع موضوع العتق من النار انا ما نسيتش حطها فايل لوحدها دي كمان ها موضوع انت بتحب ربنا ولا لا الدليل وايه الدليل ربنا بيحبك ولا لا هن هنقولها دي بس خليها على جنب دلوقتي نرجع تاني لموضوعنا اللي هو رأس الطائر حب الله وجناحاه الخوف والرجاء يبقى انت مطلوب انك انت عشان تطير ان الجناح ده يترفع اللي هو الخوف اهو ها يرفع ارفع ارفع الخوف الخوف ارفع الخوف ارفع لحد ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل الخوف ويطلع الرجاء ارفع ارفع ارفع إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل ويطلع الخوف خوف ورجاء يحصل إنك تسلك الطريق إلى الله طاير لربنا مش تطير يعني في الخشبة ما تموت الخشبة تطير أنا أقصد السير إلى الله يا جماعة في الدنيا صراط زي صراط الآخرة في ناس على صراط الآخرة هتطير ولا لا آه منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة ومنهم من يقع في النار ثم يخرج الصراط منصوب على شفير جهنم يبقى لو تصورنا شيل يا عم ده ان دي جهنم عياذا بالله الصراط هتبان عندكم ازاي كده منصوب كده على شفير جهنم وخلي بالك ادي جهنم اهي والموقف اهو ولازم كل الناس عشان تعدي للجنه الجنه الناحيه الثانيه هنا يبقى لازم كل الناس تعدي كده عشان توصل للجنه وإن منكم إلا واردها كله هيعدي عليها الصراط ده أدق من الشعر وأحد من السيف ده عايز واحد بقى بتاع باليه يمشي عليه ناس بتمشي على الخيط لا عايز واحد بيحب ربنا عشان يمشي عليه اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبر قول لي ايوه انا بحبك بقى لما تدعي لا انا عايز ربنا يحبك لما تعمل سيبك من الدعاء هي مش كل حاجه ادعي لنا يا عم الشيخ هو الدعاء هو كل حاجه الدعاء مع العمل قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل مش فليأونط فليعمل اعمل فلذلك يا جماعة زي ما انت ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا هتمشي عليه في الآخرة زي ما قلنا كده اللي طاير لربنا في الدنيا هيطير على الصراط في الآخرة واللي في الدنيا بيقوم ويقع يصلي ويكسل يتوب ويرجع يجتهد ويعمل وبعدين يحصل له فطور ويقع على الصراط بتاع الآخرة بس الوقع في جهنم صعب أوي اللهم نجنا من النار وعذابها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيما قط هل مر بك خير قط فيقول لا وعزتك يا رب أهو ده راجل عاش منعم أنعم أهل الدنيا عاش مئة سنة ملك أنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة غمسة واحدة بس يتحط كده ويطلع غمسة يغمس في النار غمسة ثم يخرج وربنا يسأله هل رأيت نعيما قط غمسة واحدة في جهنم نسته كل حاجة غمسة واحدة في جهنم خلته يحلف قدام ربنا لا وعزتك يا رب نسي غمسة واحدة في جهنم مين عنده استعداد يقف في جهنم مئة ألف سنة يبقى تعظيم أمر الشهر إنك تخاف تيجي تبص لواحدة متبرجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم إحنا في رمضان بقى اتقوا الله فينا تخاف تيجي أناس قاعدة وكذبة ده اللعيب الفلاني بتاع النادي مش عارف ايه اشتروه ب 3 مليون جنيه ده هيدفعوا واحد ونص يا جماعه ما تصلوا بينا على النبي انتوا قالكم مده على فكره ما صليتوش على النبي صلى الله عليه وسلم تغير الموضوع ده اصل مش عارف حصل ايه وجرى ايه وكان ايه وشفت شفت الفزوره بتاع امبارح شفت التمثيليه شفت ال... ما تقولوا لا اله الا الله وتيجوا بينا نقرا جزء قران ولا نستغفر لنا شويه ولا خوف خوف خوف ورجاء ده تعظيم امر الشهر قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نمرة اثنين عشان ما اطولش عليكم في موضوع فضائل هذا الشهر الكريم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال لي اه سمعت الحديث ده قبل كده لسه خطيب الجمعه اللي فاتت قالهن ما قلت لك بطل الحته دي بقى انت مش قلنا خلاص مش هنقول سمعته قبل كده انت بتسمعه مني اول مره في حياتك كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به والعلماء بقى قعدوا يتكلموا كتير في موضوع اشمعنى الصيام مع ان كل الاعمال لله يعني كل عمل ابن ادم له الا الصوم قال لا هي الصلاه مش لله لله وتلاوه القران مش لله لله والذكر مش لله لله والصدقه مش لله لله امال ايه كل عمل ابن ادم له الا الصوم فالعلماء قالوا ان في سر خطير جدا في الصيام ان الصيام ما فيهش عمل القضيه فيه بالسلب يعني ترك يعني الواحد وهو صايم مش بيعمل حاجة وإنما بيمتنع عن حاجات بيمتنع عن الأكل والشرب والشهوة شهوة النساء من الفجر إلى المغرب ترك فالإنسان لو استخبى في أوضة وقفل على نفسه وكل وشرب حد شايفه حد شايفه وخرج قال للناس أنا صايم يصدقوه الصيام فيه الخصو... خاصية المراقبة عشان كده بقول يا جماعة بقول يا جماعة أنا بحبكم في الله خلي بالكم معايا بقول يا جماعة إن المشكلة الكبيرة إن إحنا 11 شهر تهريج لعب 11 شهر تهريج لعب تضييع فيجي ربنا جعل الشهر ده بمثابة مدرسة شفت انت ان ربنا سبحانه وتعالى اول ما خلق سيدنا ادم اسكنه الجنة تدريب على الامر والنهي وقلنا يا ادم اسكن اسكن انت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا كلا امر ولا تقربا نهي تدريب نمرة ثلاثة تحذير الشيطان احذروا منه هي دي الدنيا امر ونهي وتحذير ربنا درب سيدنا ادم فتره في الاول في الجنه قبل ما ينزله الارض ليواجه هذا الواقع كذلك ربنا بيدربنا عمليه تدريب سنوي مش هم في الجيوش بيعملوا كده تدريب مناورات سنويه كل سنه يعملوا مره عشان الناس تبقى صاحيه كده ومصحصحه لعيبة الكورة بلاش يا عم الجيوش ها لعيب مش بيعملوا تدريب كل أسبوع قبل المباراة قبل المباريات هو ده تدريب كل سنة شهر والميزة انهم 30 يوم متواصلة 30 يوم صايم 30 يوم قيام 30 يوم سحور 30 يوم ورا بعضهم ال 30 يوم وال 30 يوم كل الأمة صايمة لذلك أنا بقول إن أول يوم من رمضان بيعتبر إعلان ثورة شاملة للتغيير الداخلي في القلوب تغيير داخلي في القلوب جوه قلب الإنسان بيسور على شهواته بعد ما كان أول ما يصحى من النوم لازم يشرب سيجارة يصحى من النوم ممنوع بعد ما كان لازم يرجع من البيت يرجع الظهر يلاقي الغدا محطوط بعد ما كل شويه يشرب حاجه ساعه كل شويه يشرب في الجنه هو بطل كل ده خلاص شهوته ان هو بيعمل ويسوي انتهت الملك امر الملك الزم فما بقتش نفسه لتوم احنا عايشين في حياتنا النهارده صاحبنا ده ايوه انت ايوه صاحبنا ده عايز يشرب يقوم يشرب محدش هيشرب نفسه تقول له ما اخرج اتمشى شويه يخرج اه كل لك لقم ياكل نام لك شويه ينام استأسدت نفوسنا علينا هي دي المصيبة الكبيرة ان احنا بقينا عايشين كده خدام لأنفسنا خدام لأنفسنا بقينا عايشين كده يا جماعة وانفسنا هي اللي ماشيانا ما يجي رمضان تنزع هذه القيادة من النفس إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ف 30 يوم ربنا دربك فيهم على المراقبة انك تراقب ربنا مراقبة انك انت تقدر تشرب تقدر ت- تعمل اي حاجة لكن انت مراعي طب انا هقول لك حاجة مهمة جدا وان كانت هتيجي معانا في مسألة التدريب لكن هنقولها دلوقتي مقدما مش كل حاجة هنركنها بقى ها لاحظ انت قبل اذان المغرب بخمس دقائق لا بثلاث دقائق لا بدقيقتين بدقيقتين اتنين وريقك ناشف زي حالاتي دلوقتي كده ها وريقك ناشف مش قادر تفتح عينيك قبل المغرب بدقيقتين وقدام منك آه، شوربه سخنه بالليمون وكوبايه عصير شفشق ميه متلجه وسلطه واكل وشرب وفاكهه وانت قاعد كده اتفضل كل تبص لي كده تقول لي اكل ايه كل حلالك اكلك اهو كل تقول لي لا ليه فاضل دقيقتين فاضل دقيقتين على ايه على المغرب طب وتفرق ايه من دلوقتي من المغرب يا عم كل دقيقتين مش تفرق لا لا ما اقدرش حرام ربنا ما هي دي اللي انا بدور عليها كلمه ايه ربنا ما اذنش انا عايزك تشتش... تستشعر الذل ده الملك ما اذنش فاضل دقيقتين يعني هتفرق ايه دلوقتي ودقيقتين هو الملك ما اذنش قال لك افطر الساعة سبعة ودقيقة خلاص هي سبعة ودقيقة مش هتبقى سبعة بقى هتبقى خمسة هي الساعة خمسة ستة الا ربع- إيه، ستة الا ربع وتسعتاشر وتسعتاشر الذل يا جماعة أنا بقول كتير أما تدخل المسجد كده أثناء أثناء الصلاة وتبص في وجوه الناس كده تلاقي مفيش ذل في الوجوه أثناء الصلاة مفيش ذل لله الناس واقفة في الصلاة كده فين الذل لله فين الانكسار فين الخشوع مفيش ليه هتجينا في عجائب القلوب ان شاء الله بعد رمضان بقى ها ان النا- القلب ده لما اتخلق اتحط فيه مية في المية ذل لكن القلب ده زي صندوق التوفير كلما زاد السحب قل الرصيد فانت سحبت ذل من القلب ذل لمراتك او لوحدك وذل لحماتك وذل لصاحب البيت وذل لصاحب الشغل وذل ل- عمال ت- تسحب ذل ما بقاش في القلب ذل فما تيجي تقف قدام ربنا كده ما فيش رصيد بحت ما تعرفش تذل ربنا فبنرجع نع- نشحن رصيد نشحن رصيد مش ب 100 جنيه ب 100% نشحن رصيد ذل مراقبة حب خوف رجاء 30 يوم في رمضان تحط في الشحن 30 يوم عشان نشحن القلوب دي فلذلك عدم استشعار المعاني دي يخلي رمضان يجي ويمشي ما هو بعض الناس بيمتنع عن الاكل والشرب من الم... من الفجر الى المغرب بس وينام طول النهار ويقوم ياكل ويفضل ياكل من المغرب للفجر ما عملناش حاجه احنا عايزين نستشعر المعاني نفهم هو ربنا امرنا بالصيام ليه عايز يعذبنا سبحانه وتعالى ابدا بالعكس ده بيحبك سبحانه وتعالى بالعكس ده عايز يرضى عنك امال ايه موضوع الصيام ده ليه الصيام علشان ينشئ في قلبك نشأة أخرى إن الإنسان يمتنع في رمضان من حظوظ نفسه وشهواتها الأصلية ولذلك بعض الناس يا جماعة لو اتضرب في رمضان ما ياكلش ويشرب حتى لو ضربوه تضرب الولد يا بنفطر ما ما يرضاش وقد يكون بيعمل معاصي تانية ده تعظيم الشهر موجود وق- توقير للشهر في القلوب لذلك أيها الإخوة الصوم لي تعظيم لأمر الصيام ليه؟ لأن ربنا ما يعظم حاجة ينسبها إلى نفسه أن طهر بيتي الكعبة تعظيم لأمر الكعبة سئل ذو النون المصري متى أحب ربي أعرف إزاي إن أنا بحب ربنا قال إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر إخوتي في الله أنا بحبكم في الله إيه رأيك لو واحد خدك من إيده ك- من إيدك كده وتمشى بيك شوية خليك معايا خليك معايا خليك معايا واحد خدك من إيدك من إيدك كده وتمشى بيك شوية وبعدين وقف كده وبص لك أنا عايز أقول لك حاجة فلان بيكرهك ساعة ما قال لك فلان بيكرهك تلاقي قلبك دد دد دد دد دد دد. بيكرهني ليه؟ طب وبعدين هيعمل ايه؟ ما تعرفش تنام ليلتها فلان بيكرهني ليه؟ معلش احنا في رمضان بحبكم في الله وخايف عليك فخلي بالك لو حد خدك من ايدك كده مشى بيك شويه وقال لك ربنا بيكرهك تنام تعرف تعيش تاكل وتشرب طب احنا دلوقتي محتاجين نعرف ما يجيلكش نوم الليله دي لحد ما نعرف هو ربنا بيحبك ولا بيكرهك صحيح والله معك حق يا أم الشيخ هو ربنا بيحبني ولا بيكرهني انا هجاوبك على النقطه دي اللقاء القادم ازاي تعرف ربنا بيحبك ولا بيكرهك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته